نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لازلنا مع أمثال القرآن هذه الأمثال العظيمة التي ضربها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حتى نعتبر وحتى نقيس عليها وحتى نخرج بها إلى الحياة حتى يتحول القرآن إلى نور في حياتنا وإلى هدى في طريقنا وإلى شفاء لما في صدورنا وحتى نعرف الطريق الموصل الله سبحانه وتعالى ونستطيع أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى النهاردة معنا مثل من سورة إبراهيم وصراحة المثل ده مثل يعني محتاج مننا إلى وقفة كلنا يبحث عن الثبات امبارح اتكلمنا على مثل الذي أتاه الله الآيات ثم انسلخ منها والنهاردة بنتكلم على مثل الثبات كيف نثبت الكل يبحث عن الثبات والكل يسأل عن الثبات يا ترى الثبات في ايه بالظبط هل الثبات في العلم يعني هل لو انا اتعلمت كتير هكون اثبت على طاعة الله طب ما احنا امبارح ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم مثل لمن علمه الله سبحانه وتعالى علم كبير جدا وبعد ما تعلم انسلخ من الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على قال أن أول من تصعر بهم النار عالم عالم عاش في وسط الكتب وفي وسط طلبة العلم وفي وسط الدعوة وجي يوم القيامة وفوجئ ان هو يعني متبادر ان هو يلا هلم الى الجنة هلم الى ابواب الجنة هلم الى باب الريان الى باب الصلاة الى باب الجهاد الى باب بر الوالدين الى باب التوكل لكنه فوجئ ان هو اول من تسعر به النار هذا العالم طيب هل العصمة والثبات في الانفاق يعني هل الانسان ينفق كتير والانسان لو انفق ربنا سبحانه وتعالى ضاعف الإنفاق وقال مثال الأول خالص أول ما بدأنا به مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ما تحب والله يضاعف لمن يشاء هل هل الثبات في الإنفاق والإنسان يعني ينفق نفقة والنفقة تضاعف ويجي يفاجأ يوم القيامة إن هو الدنيا معاه لا برضه تفاجأ إن النبي صلى الله عليه وسلم أو ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على ان ممكن انسان ينفق رياء وسمعة وقال ان ممكن انسان ينفق وتبقى نفقته لا ينتفع بها يوم القيامة ولا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان تاني واحد بيسعر به النار هذا المنفق طب هل هل الثبات في ايه الثبات في قراءه القران مثلا يعني الواحد يقرا قران كتير ويحاول يفضل يحفظ القران ويذاكر القران وي وي وي وياخد اجازات في في في في, في القران يحل الحل فين يعني كيف اثبت ف النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على الخوارج وقال ان هم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاسلام يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان وقال هم يقرؤون القران يحكر احدكم قراءته الى قراءتهم يعني يعني الناس ممكن انسان يحتقر يحتقر قراءته متخيلين يعني ايه يحتقر قراءته يعني يعني هم بيقرأوا القرآن حلو جدا لدرجة ان الصحابة اللي هم اصلا تعلموا القرآن الصحابة يعني اللي هو اعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى ومع ذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم بيقول لهم يحكر احدكم قراءته الى الى قراءتهم ويحكر احدكم صلاته الى صلاتهم يعني الصلاة وقراءة القرآن برضه هي دي الثبات لا شك ان دي كلها اعمال صالحة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ممكن يكون قارئ القرآن جيد جدا قوي جدا ومع ذلك يدخل النار وممكن يكون عالم وعلم الناس كتير جدا ومع ذلك اول من تسعر به النار وممكن يكون منفق ويكون بل اعظم زيوة سنام الاسلام اللي هو الجهاد في سبيل الله ومع ذلك نبي صلى يقول ان هذا ممن تسعر تسعر بهم النار ليه يا جماعه ليه ليه كل دول هل ده معناه ان الاعمال دي ما نعملهاش لا طبعا ده ده زجوة سلام الاسلام وده القران من وراء كل تجاره وده الانفاق اللي 700 ضعف وده العلم اللي العلماء بيتكلموا على ان افضل الاجناس الاعمال الصالحه هل العلم ولا الذكر وازاي ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان او كل الانبياء بعثوا بالعلم ومعلمين وازاي ان ما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يستزيد من شيء الا من العلم وقال قال الله سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما ازاي طب امال أين الثبات فنفاجأ بقى أن ربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا مثل للثبات يقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ربنا يضرب الأمثال حتى نعتبر حتى نتذكر حتى نعبر من خلال المثل إلى الحياة قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق, من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء مثل للثبات ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا في كتابه كيف نثبت ويعلمنا أين الثبات وما هو الثبات وكيف يثبت العباد وقبل ما ندخل أو نشرح المثل تعالوا نشوف هو المثل ده لإيه بالظبط ربنا سبحانه وتعالى بدأ المثل بألم ترى شحن للذهن اللي هو عارف ألم ترى ده مش معناها رؤية يعني يقولوا هل ألم ترى معناها عارف أقول لك أنت ما شفتش معناها أنت ما عرفتش يعني هنا هل هذه للعبرة أم للرؤية النظرية ألم ترى شحن للذهن اللي هو أنت مركز خد بالك فكر ألم ترى ثم ضرب الله مثل هذا المثل حتى نتعلم منه حتى يتعلم منه النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يتعلم منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل قال ابن عباس هذا مثل للمؤمن وقال ربيع بن أنس هذا مثل للإيمان يبقى خلينا نقول إن المثل ده مثل إما للمؤمن وإما للإيمان يعني إما إن المثل ده ربنا سبحانه وتعالى شبه المؤمن بالشجرة أو شبه الإيمان نفسه في قلب المؤمن بالشجرة وتعالوا نمشي مع الاثنين قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ربنا سبحانه وتعالى شبه الإيمان أو شبه المؤمن لا قال إنه شبه المؤمن اللي هو قول ابن عباس هيبقى عندنا هنا هو إيه الأصل وإيه الفرع يعني شجرة ربنا سبحانه وتعالى قال إن في شجرة ثابتة وفي شجرة مستأصلة في شجرة قوية راسخة وفي شجرة لا قيمة لها بتروح على طول الفرق بين دي ودي إيه؟ الثبات إن دي شجرة ثابتة ودي شجرة مش ثابتة دي شجرة أصيلة لها جذور بتضرب في أعماق الأرض ودي شجرة ملهاش جذور مبنية على سطح الأرض عارفين البرج أو البيت اللي مبني على حيطان حملة اللي هو ملوش ملوش قواعد ملوش أصول فيحصل إيه؟ يجي أي هزة توقعه فربنا سبحانه وتعالى ضرب مثلين مثل لشجرة لها أصل وفرع وشجرة ملهاش أصل فبالتالي هي مهزوزة هي شكلها شجرة لكن هي حقيقة أي هزة قال تعالى اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار كنا اتكلمنا على مسألة الحق والباطل وقلنا أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض هنا شجرة ثابتة وشجرة مستأصلة ابن عباس بيقول ان الشجرة ديت مثال للمؤمن يعني المؤمن يثبت يثبته الله سبحانه وتعالى هي في آخر المثل يثبت الله الذين آمنوا يبقى مين اللي هيثبتهم ربنا الذين آمنوا طب ايه الحاجة طب ما الناس اللي, أن... اللي انفق اللي احنا ضربنا بيه المثل اللي هو ما ثبتش دوت واللي تعرض بيه النار من العالم او المجاهد او المنفق او ال... او ال... الخوارج الذين يقرؤون القرآن يجاوز ح... حناجرهم طب ما ده كله ما دي اعمال صالحة كبيرة جدا واعمال قوية جدا من افضل الاعمال الصالحة هم دول مش كانوا مؤمنين طب مش دي مش اعمال الايمان امال اين الثبات عشان كده يقولوا عشان تشوف الثبات ربنا سبحانه وتعالى قال ان الثبات في الاصل مش في الساق الشجرة الاولانية لها ساق ولها فروع والشجرة الثانية يظهر ان لها ساق ولها فروع لكن الفرق بين الاثنين كان الاصل ايه الاصل بقى عشان كده كان في في قولين على قول ابن عباس اللي هو مثل المؤمن قالوا ان الاصل اللي هي شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله شهاده التوحيد اللي هو إيه إيه إيه القول الاولاني ان الشجره للمؤمن وان اصل الشجره هي الشهاده وفرع الشجره هو العمل الصالح يبقى الانسان لما يكون موحد بالله سبحانه وتعالى ده الاصل موحد اتجاهه موحد وجهته موحد منطلقه موحد هدفه موحد عدوه ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو الشيطان بيحاول يغير فحوى المعركه اللي هو عارفين لما واحد يكون في مع... واحد خبيث مثلا ويخش في شله فيقعد يوقع بين الناس عشان يطلع بره هو هو الشيطان عشان كده ده, ده بيحاول ان يغير العدوات والحقيقه ان ربنا بيقول ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ركزوا مين عدوكم مين هدفكم مين منطلقكم عايزين ايه ده ابن عباس ابن عباس بيقول ان ده مثال للمؤمن وان اصل الشجره هو ايه هو شهاده التوحيد وفرع الشجره هي هي الاعمال الصالحه وعلى نفس قول ابن عباس ده في قول تاني برضه ايضا روايه اخرى عن ابن عباس انه مثل ايضا للمؤمن وان الشجره هي شجره التوحيد ولكن الشجره هي شجره ايضا للمؤمن لكن اصل الشجره هي الاعمال الصالحه امال فرعها فين فرعها القبول عند الله سبحانه وتعالى يقول لك ان العمل الصالح لما بيكون عمل صالح اللي هو فيه شرطين اللي هو شرط قبول اي عمل صالح ان يكون العمل ده لله يعني لو واحد عمل ده عشان الناس تشوفه عمل عمل ده عشان رياء عمل عمل ده عشان ينال مكانه او ياكل بدينه عمل عمل ده عشان ياخد فلوس دنيويه هذه الاعمال التي من الاعمال الصالحه الاعمال يعني واحد بيصلي عشان ياخد فلوس واحد بيقرا قران عشان ينال مكانه عند الناس واحد بي بي بي بي بيعظ عشان الناس تقول عليه هذه الاعمال التي لا تقبل امال تقبل امتى يبقى شرط قبول اي عمل صالح ان يكون العمل مخلصا لله ان واحد بيعمل العمل ده خالص لوجه الله لوجه الله سبحانه وتعالى النقطه الثانيه انه بيعمل العمل ده على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ينفعش واحد كده يقرر انه يخترع ويقول لك والله انا اصلي الظهر خمس ركعات زياده كده من عندي ماله يعني ما الظهر حلو او بدل ما نصوم مثلا من الفجر للمغرب ما نصوم لحد العشاء او بدل ما نصوم من الفجر ما نصوم من الساعه مثلا 2 ونص او نغير الصلاه الصيام مثلا ما نخليه من الفجر للمغرب نخليها من الظهر للعشاء ما هو او مثلا من الساعه 8 الصبح للعشاء ما هي كلها وقت واحد هنا ده بيفعل فعل لا يقبله الله سبحانه وتعالى لانه ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ده القول الاول القول الثاني بقى قول ربيع بن انس واللي علي بن القيم وشرح فيه شرح جميل قوي اللي هو ان مثل الشجره ديت هي مش شجره المؤمن وان كانت قريبه يعني لكن دي شجره الايمان الايمان وده ايضا يعني منسوب لكثير من التابعين وغيرهم ان ان هذا المثال مثل لثبات الإيمان في قلب العبد يبقى أنا عايز أعرف إزاي أثبت قال لك الإيمان ده كأنه شجرة بس الشجرة دي ما بتثبتش من غير أصل وأصل الإيمان الإخلاص وفرع الإيمان الخشية فالإنسان عشان يثبت محتاج إخلاص محتاج إنه دايما يسأل نفسه سؤال ليه إحنا بنعمل العمل ده ليه أنت دلوقتي قاعد تسمع الدرس ده ليه انت بتقرا القران ليه انت عايز تتقرب من ربنا احنا عايزين نتقرب من ربنا انت عايزه تقربي من ربنا انت اتحجبتي ليه انت ليه بتصلي وتصومي ليه بتنفقي ليه السؤال المهم دايما ليه اللي هو بيقول ان هذا مثال للايمان والايمان له اصل عشان الايمان ده يثبت لازم يكون له ايه لازم يكون له اصل ومن الحاجات المهمه جدا في هذا المثل ان ربنا قال يثبت الله الذين آمنوا يبقى مين اللي بيثبت ربنا سبحانه وتعالى الإنسان عليه أنه يختار عليه أنه يختار الله سبحانه وتعالى لو اختار ربنا سبحانه وتعالى ربنا يثبته اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ربنا يثبته بمعية الملائكة ربنا يثبته بالقصص اللي هو كذلك نقص عليك من أنباء ما قد, ما قد سبق ربنا سبحانه وتعالى قال لنثبت به فؤادك ان ربنا سبحانه وتعالى ان يثبتك بتجارب السابقين ان ربنا سبحانه وتعالى يثبت الانسان في المواقف الصعبه يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ان ده تثبيت من الله سبحانه وتعالى الانسان محتاج الى الله سبحانه وتعالى الثبات من الله عشان كده كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لكن عشان الانسان يستجلب الثبات عشان ما يبقاش شجره واقفه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار ما بتستقرش ما بتقفش ما بتكملش محتاج ان يكون له اصل جذور الجذور ده يا جماعه مش مش مش ظاهره في الارض يعني دايما الجذور بتبقى تحت الارض زي كده المباني الكبيره ال ال ال الابراج العاليه ناطحات السحاب لازم بيتحفر لها تحت الارض فكذلك الايمان الايمان ربنا لما شبهه بشجره يقولوا عشان حاجتين الحاجه الاولانيه ان الايمان محتاج الى رعايه يعني تخيلوا كده شجره او نبات مزروع في الارض ومحدش بيرويه متخيلين هيحصل ايه يعني متخيل ان لو شجره او نبات وانت ما رويتوش وملوش جدر يجيب بيه ميه تفتكروا هيعمل ايه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم يعني احنا الايمان بيضعف جوه قلوبنا محتاج رعايه محتاج ان احنا ايه محتاج ان احنا نتعاهده محتاج ان احنا نسقيه نسقيه بايه نسقيه بالعلم النافع نسقيه بايه نسقيه بالعمل الصالح نسقيه نسقيه بايه نسقيه بالكلمه الطيبه كلمه الطيبه يا جماعه كلمه الحق الكلمه الطيبه كلمه الصدق ولا اصدق ولا احق من كلمه التوحيد يعني الكلمة اللي احنا بنقول ان دي, دي كلمة طيبة كلمة ثابتة يقول لك الانسان الصادق ده يح- يقف قدام الناس كلها ما ما بيت- ما بيتلونش ما بيتغيرش ما بيخافش ليه الصادق ما بيخافش لان لان هو بيقول الحقيقة عارفين الكذاب بيحصل ايه الكذاب بيكذب كذبة وبعد كده يعدي اسبوع واساله تاني على نفس الموضوع تلاقيه كذب كذبة تانية لان هو نسي هو كذب ايه لان الكذب ملوش رجلين لان الكذب ما بيثبتش ولا اكذب من الشرك بالله سبحانه وتعالى وادعاء لله سبحانه وتعالى شركاء و- ولا دايما يقول لك الكلمه الخبيثه كلمه الكذب والزور والظلم انك تظلم انسان ده كذب ده زور دي كلمه خبيثه ولا اظلم انك تمنع حق واعظم الحقوق هو حق الله سبحانه وتعالى لذلك إيه إيه إيه الشرك ظلم عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى ان الشرك ظلم عظيم ان مساله ان الكلمة الطيبة الإيمان محتاج أصل عشان يثبت محتاج إن يبقى له جذور في الأرض وربنا لما شبه الإيمان بالشجرة عشان الإنسان محتاج إن هو إيه محتاج إنه يسقيها ويرعاها الإيمان يا جماعة بيجف الإنسان الإيمان بييبس الإيم- الإيمان بيضعف الإيمان مع الوقت ما تقوليش أنا أصل أنا جيت فترة وكنت حافظ وكنت مذاكر وكنت بجتهد وكنت بصلي بالبقرة وآل عمران وجيت خمس أجزاء جبت بقرة في اليوم خمس أجزاء أو ثلاث أجزاء وكنت محافظ على أولادي وكنت محافظ ده طبعا انا بكلمك على على على على ناس كانت بتعمل اعمال صالحه كتير قوي ربنا يا رب يثبتنا واياكم يا رب وبعدين راح فين ده ضعف الايمان قل الايمان إيه إيه إيه إيه، بدا ينكمش بدا ييبس ما عادش بقى لين ما عادش ما ما عادش بيتروى لذلك ربنا لما شبه الايمان بالشجره وشبه المؤمن بالشجره احنا محتاجين نروي الايمان محتاجين نرويه بالعمل الصالح محتاجين نرويه بالعلم النافع محتاجين نرويه بالاقوال الحق انك تتكلم تتكلم في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى تتكلم في ذكر الله سبحانه وتعالى تتكلم في قراءه القران تتكلم في الدين تتكلم في كلمه الحق تتكلم بالصدق تتكلم بالخير اللي هو إيه، لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس انك تصلح بين الناس انك تأمر معروف انك تتصدق وانك تأمر الناس بالصدقه انك تحض الناس على الخير ده ده يزود الايمان اه ما هو الايمان قول وعمل واعتقاد لما بيضعف يبقى محتاج حاجه تزوده ايه اللي يزوده اديله اقوال اديله اعمال اديله اعتقادات اديله م- مصادر وتصورات دينيه شرعيه محتاج ان هو يمكث على كتاب الله سبحانه وتعالى يحتاج ان يتدبر ويعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى محتاج انه ينظر في سيره النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم محتاج انه يعمل كما قال الله سبحانه وتعالى ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا يعني لو هو عايز يثبت يبقى لازم يروي الايمان يروي بايه يروي بالعمل الصالح يروي بالعلم النافع يروي بصحبه الصالحين حاجتين مهمين جدا عشان الايمان يزداد رقم واحد اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته انك تتلو كتاب الله سبحانه وتعالى واحنا اتكلمنا قبل كده كذا مره على مساله ان التلاوه مش معناها بس حركه اللسان بالايه بالايات انما التلاوه يعني الاتباع يعني انك تعمل بهذه الايات الذين يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه يبقى دي نقطه نقطه مهمه مساله ايه ال- ال- ال- التلاوه النق- النقطه الثانيه في ان احنا عايزين نثبت قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ان الانسان يصبر مع اهل الطاعه بيئه الايمان صحبه الايمان صحبه الص- الصحبه الصالحه اللي هو لما قال له انا انا قتلت 100 نفس اعمل ايه قال له روح لصحبه صالحه قال له اذهب الى قوم كذا الى الارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله ان انت روح للناس اللي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى واعبد ربنا معاهم انك انت محتاج صحبه صالحه وانت قاعد في وسط بيئه فساد قاعد في وسط بيئه غيبه قاعده في وسط بيئه كذب وزور قاعده في وسط بيئه نميمه هتطلع ايه يعني واحد بيتفرج على الصبح على كذا والعصر على كذا وبالليل كذا هيطلع مثلا شيخ شعراوي يعني هيطلع مين يعني يعني طبيعي جدا ما هي دي مدخلات هتؤدي الى مخرجات يبقى الانسان اللي عايز يثبت لابد انه ياخذ بالاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى امره بها ربنا سبحانه وتعالى قال ان المؤمن او الايمان في قلب العبد محتاج اخلاص محتاج انك تسال نفسك سؤال ليه ومحتاج انك ترعى هذا الاخلاص بايه بانك دايما تفكر نفسك دايما تذكر نفسك دايما تقعد مع ناس الناس المؤمن مرآة أخينا تشوف مع واحد تلاقي واحد مثلا بيكون اللي واحد بيبر أمه واحد بيتصدق واحد بيبذل من وقته واحد رايح يعتكف واحد واحد بيتحلى ليلة القدر غير لما تلاقي واحد بيقول لك ده أنا معايا كذا وحاجة في الحرام واحد بيقول لك ده تعالى نتفرج على فيلم كذا في الحرام ولا حاجة حاجة غلط ولا واحد بيقول لك تعالى نكذب عشان نعمل مش عارف إيه ولا واحد مش هيحضك على طاعه اخره يعني يوم ما يكون يعني ما يكون مؤدب قوي اللي هو ايه غفله اللي هو دنيا ودنيا ودنيا ودنيا كلها حاجات مش بقول لك ان هي احيانا كتير فيها حاجات مش نافعه لكن في حاجات احيانا بتبقى اخرها يعني اللي هو ما قالكش مره تعالى نصلي لله سبحانه وتعالى ما قالكش مرة تعالى نقرب من ربنا سبحانه وتعالى ه- هنا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى شبه شجرة الإيمان بإيه؟ أو ش- شبه الإيمان بإيه؟ بالشجر اللي محتاجة حد يرعاها يوم ورا يوم محتاجة إن إحنا نسقيها يوم ورا يوم محتاجة إن إحنا نتعلم دايما ومحتاجة إن إحنا نعمل بهذا العلم عارفين من الحاجات اللي إحنا بنتربى عليها غلط يقول لك إيه؟ أنا بحب أسمع كتير قوي لما واحد يجي يقول لك ايه والله إيه انا عايز اسمع تقول له طب إيه إيه في سلسله كذا يقول لك سمعتها وكذا سمعتها وكذا سمعتها يا ابني ال- ال- اللي حضرتك بتقول عليك سمعته ده ده يطلع صديق يعني إيه بعد كل ده هو في هنا خلل ايه هو الخلل ان منظومه السماع هي وقفت عند منظومه السماع هو الطبيعي ان السماع بيبقى سماع ايجابي يعني سماع عشان نعمل بيه إيه، انا بقرا كتاب عشان انفذه لما انا بقى بقت بالنسبه لي القراءه هو استزاده و- و- و- و- وقاعدين ن- ن- نعلي على بعض طب انت هتجيب دين منين بقى ما خلاص ما هو انت انت عايز بقى يعني ايه كل ما هيجي لك دين ده مش مش يعني ال ال الانسان المؤمن بتكفيه ايه ايه واحده هو يطلع ينفذ يجري النقطة الثانية ان ربنا سبحانه وتعالى شبه المؤمن او الايمان بالشجرة ان ان الشجرة يا جماعة ديت بين- ب- ب- بتنمو جنب ال- جنب الاصول بتاع الشجرة اعشاب وبينمو على على بجانب الشجره إيه، دخل حاجات إيه، حشرات وحاجات فالانسان محتاج مش بس ينميها مش بس يسقيها مش بس ان هو يبقى دايما عينه عليها مش م- بس محتاج انه يراعي ايمانه اللي هو يقول لك ايه انا والله يا جماعه ضعيف في الحته الفلانيه وكل انسان ضعيف في حته يعني في واحد ضعيف ناحيه الفلوس فمعلش بالله عليك مش لازم تنزل بلام انت عارف نفسك انك ضعيف ناحيه الفلوس انك انت تنزل في حته عارف ان فيها هيبقى فيها لف ودوران على الشرع وتحايل وشويه ربا تقول لي ايه اصل انا ضعفت بقى طب ما تبعد انت عارف ان دي فتنتك واحد ضعيف قدام النساء مش لازم تروح بقى تقعد تقول لي ايه اصل انا هو يجوز الفعل المختار يا عمي انت عارف نفسك يا عمي انت عارف دماغك انت عارف تصوراتك واحد ضعيف كل انسان عنده حته ضعف ضعيف ضعيف تجاه حاجه معينه يبقى الانسان محتاج ان هو يراعي ايمانه النقطه الثانيه انه يحافظ عليه انه ينقيه ايه اللي بقى اللي بينبت على شجره الايمان يا جماعه بينبت على الايمان العجب الاستعلاء اللي هو انا راجل صليت والناس دي مش بتصلي بيتنطط بيتكبر على الناس بيستعلي على الناس إيه إيه الحسد ان هو ما يحبش ان حد يكون احسن منه حب التملك حب ان انا ان انا اتبع ان انا الناس تبقى انا الكبير والناس كلها ماشيه ورايا وماشيه برايي في امراض بتنمو على هذا اه عشان كده ربنا لما قال ان الشجره يبقى احنا محتاجين نتعهد الشجره بحاجتين ان احنا نجويها وان احنا نحط سماد وان احنا نشيل ال- الح- الحشائش والحاجات اللي بتنمو غلط واحنا محتاجين نفكر الشجره ديت عشان تفضل ثابته محتاجين دايما نذكر نفسنا بالاخلاص عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فسألوا الله ان يجد ايمان في قلوبكم وقال قال ان القلوب تصدأ وجلاؤها لا اله الا الله اشمعنى لا اله الا الله لا اله الا الله يا جماعه كلمه التوحيد لا اله الا الله كلمه الاخلاص لا اله الا الله الك- القول الصادق لا اله الا الله القول الحق لا اله الا القول الذي الذي يفيد الح- الحقيقه لا اله الا الله القول الثابت الذي يثبت الله سبحانه وتعالى به الناس في الدنيا والاخره ربنا سبحانه وتعالى يقول ضرب الله مثلا ألم ترى آه، كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها يعني اصل هذه الكلمه بقى هل كان ال- الكل اصلها هو كلمه التوحيد على قول ان هي مثال للمؤمن او هي لو هي على على قول ان هي مثال الايمان هي الاخلاص الاثنين محصلين بعض محصلين بعض في ايه ان كلمه التوحيد بالاخلاص والاخلاص بيقول كلمه التوحيد لكن هنا في نقطه في واحد ممكن يقول لا اله الا الله ويدخل النار اه المنافقين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله حلفوا واقسموا اقسموا ان هم مؤمنين ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يصدقهم عشان كده ان مش بس مجرد كلام لازم كلام ولازم كمان مع الكلام فعل لازم قلوبنا تتحرك حبا وخوفا ورجاء لازم نسال نفسنا سؤال فعلا ليه فعلا والله بنعمل عمل صالح ده ليه فعلا والله بنصوم ليه فعلا والله بنقوم الليل ليه فعلا والله بنقرا القران ليه احنا بنسمع درس ليه ده سؤال مهم انا اريد ان اتقرب الى ربي يا رب قربني منك يا رب انا عايز اسمع عنك يا رب انا عايز اعرفك يا رب انا عايز اعرف طريقك يا رب انا عايز اعرف انت بترضى ازاي يا رب انا عايز اعرف انت بتغضب من ايه يا رب انا ضعيف يا رب انا محتاجك ان ان انسان يبقى الكلمه طيب لها اصل ده هو العنوان الرئيسي ان لازم الاصل هو الذي بيثبت هذه الشجره ابن القيم كان له بقى كلام جميل ان ايه شكل الشجره وايه فروع الشجره وايه ثمار الشجره وثمار الشجره الاعمال الصالحه واصل وساق الشجره العلوم والفروع التي تصعد الى السماء والتي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وأن العمل بيرفع الكلام والكلام هو أصل الفعل فالإنسان إذا إذا تكلم بالكلمة الطيبة رفعه الله سبحانه وتعالى فإذا فعل الفعل الصالح فإذا بهذا الكلام يرفع هذا الكلام وأن الإنسان ممكن يتكلم بالمن والأذى والكذب والزور والحسد والشتيمة والفحش في الكلام فيبغضه الله فلا ترفع أعماله وإن المشاحن أو الإنسان اللي بيأذي الناس والإنسان اللي بي... الست اللي أذت جارتها مع أنها كانت صوامة قوامها هذه هذه المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار ليه لأن العمل الصالح بتاعها وقف لم يصعد بسبب هذه الكلمات السيئة وهذه الأخلاق السيئة وهكذا شاهد يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى علمنا إيه الثبات آخر حاجة أقولها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عمل أثبته يعني ايه اثبته يعني النبي عليه الصلاه كان بيثبت الاعمال عايزين يبقى عندنا عمل ثابت انا مش هتكلم على ثبات الاعمال ده ممكن يبقى محاضره لوحده لكن انا بقول لك خلينا نثبت عمل صالح في حياتنا يعني احنا النهارده واحنا في رمضان وبنقرا القران خلينا نقرر ان احنا يبقى ورد القران بتاعنا يبقى ثابت يعني طول السنه نقرا القران يعني مش هنقرا القران الشهر ده والشهر الجاي مش هنقرا مش هنقرا القران الاسبوع ده والاسبوع الجاي مش هنقرا لا احنا هنقرا القران كل يوم هنقرا القران طول السنه خلينا نثبت الوتر احنا النهارده الناس بتصلي كام الليل بتصلي 11 11 ركعه وبتصلي 20 ركعه وبتصلي بجزء وبنص جزء وبحزب وبثلاث اجزاء واحنا مقبلين على العشر الاخر من رمضان فخلينا نثبت الوتر عايزين نثبت الاعمال وعايزين ندعي دعاء ونثبت الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الكلمه الخبيثه بقى قال وضرب الله مثلا كلمه خبيثه الكلمة الخبيثة الكلمة اللي ملهاش أصل الكلمة الزور الكلمة الظلم الكلمة الفساد كلمة الشرك الكفر بالله سبحانه وتعالى جحود نعمة الله سبحانه وتعالى انك انت تبقى عارف ان ربنا هو اللي من عليك وهو اللي خلقك وهو اللي اعطاك وبعد كده تطلع تنسب الفضل لغير الله سبحانه وتعالى ان واحد بي بي بي يشرك مع الله نفسه اللي هو يعني بيساوي ما بين نفسه وما بين ربنا سبحانه وتعالى بدل ما يحب الله سبحانه وتعالى ويحب اللي ربنا بيحبه يحب نفسه ويحب اللي نفسه بتحبه ويشرك نفسه مع الله سبحانه وتعالى ويشرك هواه مع الله سبحانه وتعالى او يشرك غير الله سبحانه وتعالى في مصادر مصادر تلقيه في اتباعه فبالتالي قال الله سبحانه وتعالى هذه كلمة خبيثة كشجرة خبيثة يعني هذا مثال للكافر أو مثال للعمل الفاسد على القولين قال كشجرة خبيثة استثت من فوق الأرض استؤصلت في لحظة هي شكلها كان شكلها حلو كده لكن في الآخر خالص إيه ما نفعتش ليه ما نفعتش هو ده بقى المثال اللي أنا بدأت بيه اللي هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله إن الراجل عمل جهاد وعمل نفقة وعمل علم وتعليم وعمل قراءة قرآن عظيمة جدا دي كلها أعمال صالحة لكن ما كانش لها أصل فإيه اللي حصل؟ اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن هذه لا تنفعه ولا تثبت ولا تنبت ولا يحصد ثمارها لا في الدنيا ولا في الآخرة ليه؟ عشان ما لهاش أصل إيه الأصل؟ الإخلاص محتاجين يا جماعة المثل النهاردة عن الإخلاص محتاجين نخلص لله سبحانه وتعالى محتاجين قلوبنا تبقى متوجهه الى الله سبحانه وتعالى محتاجين قلوبنا مفيش فيها اي حد الا الله سبحانه وتعالى محتاجين نجمع قلوبنا من التمزق الرهيب اللي هي موجوده فيه اللي هو انا عايزك تطلع قلبك النهارده كده قدامك وتشيل منه الحاجات اللي انت مشغول بيها الدراسه والبنت اللي مش عارف ايه وصاحبك فين والشغل فين والفلوس فين والجواز فين و... و... و... و... والعيال شيل بقى ده كله وشوف بقى قد ايه لله عايزين تبقى قلوبنا لله عايزين يبقى رجل سلما لرجل عايزين يبقى عندنا قلوب مليئة بالإخلاص نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عمله عملنا كله خالصا لوجهه الكريم ولا يجعل فيه لأحد شيئا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم